الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد أبدا أبدا اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحبابي في الله عز وجل اللؤلؤ والمرجان كل حلقة من هذه الحلقات لؤلؤة أو مرجانة توضع في قلب المؤمن تزيده حبا لله عز وجل وتزيده قربا من مولاه سبحانه وتعالى اللؤلؤ والمرجان اللؤلؤ والمرجان بنتحدث فيها عن صفات الله عز وجل وزي ما احنا اتعودنا زي ما خدنا الرحمة والحب وبإذن الله عز وجل هناخد برضو بعد كده الرزق وناخد الإبداع وناخد الخلق ربنا سبحانه وتعالى صفاته كلها علا عظيمة أفعاله كلها شريفة أسماؤه كلها حسنى الحقيقة احنا أحداث غزة كانت مخيمة على أذهان الجميع ولا زالت الحقيقة ما نحبش أبدا هذه الأحداث تمر علينا مرة الكرام لما يكون أكثر من خمس ستة آلاف إنسان بين قتيل وجريح وقتل بصورة مروعة الباحثون الأوروبيون بيقولوا المشكلة مش في الحدث اللي حصل المصيبة في النفس اللي تسببت في هذه المشكلة تخيلوا دول فهموها يعني فهموا ايه فهموا ان مش المشكلة في القتل والتدمير اللي حصل ممكن خناقة ممكن يعني مشكلة تحصل تبقى مشكلة عارضة وتنتهي لكن بيقولوا لما يكون لما تكون المشكلة جوه نفس إنسان معقد جوه نفس إنسان عنده حقد وحسد بتبقى المشكلة مستمرة ولن تنتهي أما نشوف ربنا سبحانه وتعالى بيحدثنا عن نفسية اليهود يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم المشكلة جواهم عندهم حقد دفين ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ليه يا رب حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق يعني هم من جواهم عندهم حقد وعندهم حسد تخيلوا دول باحثون نفسانيون يعني الناس ليهم أبحاث نفسية بيقولوا إن المصيبة في النفسية التي تقوم بهذه المجازر دي ما كانتش آخر المجازر أو دي ما كانتش أول المجازر وغالبا وللأسف الشديد بالاستقراء لنفسية اليهود مش هتكون آخر المجازر سواء كان في فلسطين أو في غير فلسطين يا إخواني ده دول اللي عملوا الحروب العالمية كلما أوقدوا نارا للحرب ده بيحبوا نيران الحرب يحبوا القتل نفسية اليهود تحب القتل والدماء بيتباهوا بقتل الأنبياء وقالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم ده مبسوطين إنهم قتلوا نبي من الأنبياء لا ده في مشكلة أكبر وهي إنهم لما بيقتلوا ما بيشعروش إنهم قتلوا وبيتباهوا وشوية فول شوية فول أو ذره أهم عندهم من أحداث القتل النبي عليه الصلاة قال لقد قتل بنو إسرائيل في أول نهارهم سبعين نبيا أو قال ثلاثمائة نبي ثم ثم ذهبوا إلى سوق بقلهم إلى آخر النهار أو قد يكون ده أثر من الأثر مش قول من أقوال النبي عليه السلام يقتلوا بالنهار عشرات الأنبياء أنبياء ثم في آخر النهار يبدأوا يتعاملوا في في في البقل في البقول يعني قضاياهم الاقتصادية وبال بال بال يعني بالمال أهم بكتير جدا جدا من أرواح البشر بل من أرواح الأنبياء واحد سبحان الله العظيم يعني نفسية إيه دي النفسية القائمة على المال والمكاسب ولو على أرواح البشر آه اليهود عندهم تفكير وهو ان محدش على وجه الارض يستاهل انه يعيش وعندهم برضو تصور ان ان كل الناس موجودين لخدمتهم وعندهم برضو تصور انهم افضل من خلق ايه اللي جاب لهم التصور ده انا مش عارف يعني ايه اللي حتى هم في كتبهم في كتبهم آه، آه، والعياذ بالله عز وجل آه، لا يقدسون شيئا حتى معاملتهم مع الله عز وجل لا يقدسونها فازاي لا يقدسون الها بيقولوا للناس ان اختارهم على العالمين واصطفاهم على الخلق اجمعين آه، الحقيقه اليهود بعد ما قتلوا من قتلوا مش هيكتفوا بكده هيستمروا وهيدمروا و احنا يهمنا بقى قبل ما نخرج من هذا الحدث نستفيد حاجتين اتنين حاجتين اتنين اول حاجة الطبيعة اليهودية المدمرة لكل طاقة بشرية من حولها دي واحدة طيب تاني واحدة تاني حاجة وهي في في غاية الأهمية إن كل ظالم له نهاية كل ظالم له نهاية شوف لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أغرقنا ومنهم من خسفنا به الأرض كل واحد ربنا سبحانه وتعالى بياخده بذنبه وعايز أقول لكم برضو حاجة صحيح ربنا سبحانه وتعالى بيعاقب بالذنوب ولكن من حكمة ربنا وقدرته سبحانه وتعالى أنه يجازي من جنس العمل يعني ايه يجازي من جنس العمل يعني شوف انت كان ذنبك ايه وهتلاقي نفسك بتعاقب من جنس العمل بمعنى واحد كان بيتكبر ايه اللي يحصل كان يضرب على الارض برجله فتكون النتيجة انه يخسف به الارض قال النبي عليه الصلاة والسلام بينما رجل يمشي في حلة خضراء في الصحراء ده, ده ما حدش شايفه تعجبه نفسه مرجل شعره يختال في مشيته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة من جنس العمل طب ويوم القيامة المتكبر ده لأنه متكبر متعاظم متغ... كده يحشر يوم القيامة قد النملة قد النملة قال النبي عليه الصلاة والسلام يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يدهسون بالأقدام يعلوهم كل شيء من الذل يعلوهم كل شيء من الذل دايما العاصي بيجازى بضد ما كان يهوى يعني من جنس عمله في ضد ما كان يهوى يعني عايز يكتر ماله لا هيقل ليه لان من جنس عمله هو عصى ربنا عشان كثرة المال لا ماله هيقل قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الربا وإن كثر فمصيره إلى قل يعني حتى الربا وإن كثر فمصيره إلى إيه؟ إلى, ما إلى قليل طيب اللي بيفعل الفحشاء علشان يمتع جسمه ويتهنى بنفسه النتيجة النتيجة أمراض أمراض مدمرة في البدن وفي النفس كفيلة إنها تمنع عنه أي لذة وأي نعيم قال النبي عليه السلام وما فشت الفحشاء في قوم حتى يعلنوا بها تكون النتيجة من جنس العمل وهو أمراض نفسية وبدنية قال عليه الصلاة والسلام حتى يعلنوا بها حتى وما فشت الفحشاء في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا الموضوع ده في في في يعني في, في الابحاث الحديثه بيقولوا الزناه يبتلوا بامراض وان شاء الله باذن الله احنا لينا على شاشه الرحمه حلقه عظيمه عن هذا المرض مرض الفحشاء ان شاء الله عز وجل اسبابه وطرق علاجه وعلاماته والاضرار المترتبه عليه ان شاء الله تكون حاجه طيبه باذن الله فاخواني آه الابحاث الحديثه بتقول ايه بتقول ان 80% من اصحاب العلاقات غير الشرعيه مع غير زوجاتهم او مع غير ازواجهن من النساء بيموتوا بالسكته الدماغيه مشغولين على طول مشغول هيقابلها فين وازاي وهيروح آه هيعمل ايه طب يا ترى لو فعل بها الفاحشه هل اهلها يعرفوا طب ولو عرفوا يعملوا فيه ايه طب هتحمل طب مش هتحمل عمال قلقان النتيجه تكون ايه سكته دماغيه معظم هؤلاء الناس بيبتلوا أو بيصابوا بأمراض في الدماغ في الآخر بتؤدي لسكتة دماغية أمراض في البدن هو هو كان بيمتع جسمه آه الإيدز هيشوف آلام وأحزان لم يكن يتغو- يتوقعها ولا يتصورها ولا يتصور لها وجود على وجه الأرض ودي ح- ده, ده يعني أنا لما بقرأ عن الأمراض دي أنا ب- بأفاجأ بأفاجأ سبحان الله العظيم يا إخواني مريض الإيدز ده بيصاب بصداع ليس له مسكن على وجه الأرض بيصاب بشلل قبل قبل نهاية حياته شلل كامل بيصاب بتشنجات بيصاب بش... ب- بعمى بيصاب بصمم بيصاب بأشياء غير طبيعية سبحان الله العظيم مين يستحمل ده كله وده كله عشان إيه الجزاء دايما من جنس العمل إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد قبل ما نتكلم عن عقوبات ال- ال- العصاة ومن جنس أعمالهم نحب بس ننوه على حاجة وهي صفة الله في الانتقام أو في العقوبة قال تعالى إن من المجرمين منتقمون مش من كل الناس من المجرمين الناس اللي أفسدوا في الأرض قال تعالى فأمهل الكافرين أمهلهم إيه رويدا رويدا سيبهم فمهل الكافرين أمهلهم رويدا وقال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ربنا سبحانه وتعالى لا يغل- لا يغلب ولا يقهر وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى ربنا عشان يعاقب حد لازم الشروط الآتية عدوا معايا عد معايا ربنا سبحانه وتعالى عشان يعاقب إنسان أو أي مخلوق بيعاقبه بشروط أول شرط ربنا بينذره ولا لا بينذره طب والتاني قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا طيب وبعدين بعد إمهال يعني ربنا بيمهله يمكن يتوب حتى أصحاب الأخدود الذين عذبوا المؤمنين وحرقوهم قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق قال له شوف الشرط ثم لم يتوبوا يمكن يتوبوا الرجل اللي قتل مئة تاب فتاب الله عليه فربنا بيمهلهم سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى بيؤخرهم يمكن يمكن يتوبوا إلى الله والله احنا بنتمنى انهم يتوبوا كل الناس حتى اليهود بنتمنى لهم التوبه بنتمنى بنتمنى لهم يدخلوا في رحمه ربنا ان تابوا واسلموا وكتير من اليهود اسلموا ومنهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه دخل في الاسلام و- وفتح الله على يديه من الخير ما ما الله عز وجل به عليم يبقى بعد انذار وبعد امهال واذا عاقب الله سبحانه وتعالى يعاقب بعدل ليس بظلم يعني مما كسبت ايديهم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم برحمه برحمه ايه اللي دخل الرحمه في العقوبه ما هو اصل لو ربنا ما عاقبش الظالم المظلوم يعني هيفضل طول عمره كده مسكين وينتشر الظلم والفساد يزيد لازم كده كل ما الظالم يعلى يعلى يعلى ربنا سبحانه وتعالى لازم يعاقبه علشان يرحم الناس من من اذاه ثم إذا عاقب الله عز وجل العاصي يعاقبه خلاص بقى خلاص هيتعاقب بقى كده خلاص اه لا يزيد عن الحد المستحق يا ربنا سبحانه وتعالى ما يزودلوش العقوبة عما يستحق بس بما كسبت أيديه بما كسبت أيديهم وبعدين يعفو عن كثير بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير لذلك كان الحسن البصري كان إذا حصل له بلوى ولا مشكلة أو, أو مرض يقول بما قدمت أيديكم ويعفو عن كثير ده بكسبي أنا الذنوب دي والمعاصي هي السبب في كل عقوبات الخلق قال تعالى من يعمل سوءا يجزى به من يعمل سوءا يجزى به مفيش حد ليه حيلة في المسألة دي لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حكم بكده وهو اللي في إيده ده كله سبحانه وتعالى وجل جلاله تعالوا بقى لليهود واللي عملوه و... و... والفتن اللي عملوها في العالم كله احنا طبعا عارفين المشاكل اللي تسببوا آه، فيها للمسلمين وهم على طول كده بس هم لم يلتفتوا إلى المسلمين في العصر الحديث إلا مؤخرا يعني هم لفوا العالم وطافوا شرقا وغربا لان هم بيحبوا الفلوس وكان الغرب مليان فلوس في انجلترا و- وفرنسا والمانيا وطبعا امريكا لانها كانت آه، دوله جديده لسه ناشئه الكلام ده كان من حوالي 200 سنه فكانوا مهتمين قوي بالاماكن دي وحتى وده السبب في انهم آه، في انهم منتشرين في امريكا وانهم مسيطرين على رؤوس الاموال لانهم بيجروا على اي مكان فيه فلوس. آه، لكن هم اتجهوا الى آه، آه، العرب والى المسلمين آه، لما احبوا ان يبقى ليهم وطن. الكلام ده كان سنه 1898. انا عايز احكي لكم قصه بسيطه جدا في المساله دي. آه، آه، آه، لكن انا عايز نشوف الاول الفيلم اللي هم عملوه اختصارا يعني للي عملوه في غزه محارق اليهود في غزه وبعد كده هنشوف مع بعض محارق اليهود اللي اتعملت فيهم في المانيا عشان نشوف الناس دي كانوا بيفكروا ازاي وربنا عاقبهم ازاي بعد الافساد اللي افسدوه في العالم كله هنشوف النتيجه بتاعته كانت ازاي عشان ننتظر برضه نتيجة مثلها لليهود وما ربك بظلام للعبيد دي محارق آه، غزة ليس قتلا ده مش قتل يعني اللي بيحصل ده مش قتل وليس اعتداء شوفوا أشلاء الناس الموجودة والناس المشردة إنها إبادة دي حقيقة الموضوع ده مش موضوع واحد بيقتل ولا واحد نفسية مدمرة نفسية محتاجة إلى استئصال مش محتاجة إلى آه، علاج نفسي ولا محتاجة واحد بيتصور إن أ- أسعد أوقات حياته وهو بيقتل إنسان بريء مش ذنب في حاجة أو طفل مسكين وادي المجازر اللي حصلت والأطفال اللي ماتت كل دول مئات الشهداء مناظر صعبة ولسه في مشهد آخر احنا هنشوفه برضه في غزة الحقيقة م- مناظر صعبة جدا آه، يعني أنا شخصيا آه، بشوفهم أولا بالواحد بي- بي- بيبقى حزين جدا على إخوانه وطبعا مفيش حيلة إن احنا نقدر نوصل لهم بيها غير الدعاء والله على كل شيء قدير آه، ولكن برضه بيبقى زعلان ان الظلم ده اللي بي- بيحصل تعالوا نشوف الظلم ده وبعدين نشوف آه، انا انا ليه ب- ب- بنجيب الحاجات دي مع ان كلنا شفناها وعارفينها احنا بنجيبها بس عشان نتذكر اللي احنا شفناه يعني مثلا ادي طفل الطفله دي ماتت شوفوا هم بيشيلوا خلاص بقى الاجهزه وبيشيلوا الخراطيم انا عايزكم بس تتصوروا المنظر اللي هم عاملينه في أبو اولاد المسلمين ده دي شكلها كويس شويه وهي ماتت مين فينا يقدر يطيق انه يشوف اولاده بيض- بيدمروا بهذه الطريقه وادي المسجد الاقصى شوفوا الطريقة وشوفوا الاعتداء وشوفوا الشهداء طيب ده اللي احنا شفناه وعرفناه كلنا آه، ده كله كان في مشابه ليه تماما من حوالي سبعين سنة من سبعين تمانين سنة كده آه، آه، آه، اليهود كانوا بيفسدوا في الأرض أيام الحرب العالمية الأولى والثانية وأنا برضو عايز أقول لكم هحكي لكم على يعني على قصة صغيرة جدا كده بس عشان تعرفوا هم بيفكروا إزاي اليهود ما يعرفوش حاجة اسمها انه ينزل من تحت ويطلع لفوق يعني ايه ما يعرفش يتعرف على ناس بسطة علشان يطلع من خلالهم للسلطات العليا في اي دولة امال بيعمل ايه بيدخل على السلطات العليا مباشرة في آه، القرن ال 19 آه، كان في واحد اسمه هرتزل هرتزل ده كان آه، عنده علوم آه، علوم ملوش دعوه بالسياسه فتيودور هيرتزل ده عمل ايه جاب آه، مفرقعات واخترع سلاح ليه آه، هو اخترع سلاح طب ما كان يقدر يخترع اي حاجه تانية اي جهاز مفيد في الدنيا لكن لا اختار اخترع مفرقعات وعمل قنابل وعمل صواريخ وعمل آه، م- اباده هو هو هو ده فكرهم تيودور هيرتزل ده آه، شاف مين اقوى دوله في العالم في الوقت ده كانت انجلترا عماله تحتل بقى تحتل الهند وبنجلاديش وباكستان ومصر و و و فبدا يتقرب لرئيس الوزراء ال- ال- البريطاني وراح قال له انا عندي اختراعات تقدر تفيدك في موضوع حربك ده اللي انت بتستخدمها في الاستعمار وعرض عليه فكرته وبدا يعلمه ويعلم الجيش بتاعه وي- ويقول له على مخترعاته الراجل انبهر فاقتنع بيه وبدا يتعامل معاه هو كل فكره ايه هيرسل كل فكره انه يبقى هو المشير عليه الراجل ده بقى نائب رئيس وزراء بريطانيا بعد كده وهو ده آه، اللي اشار عليه هو ده كان بيلفور الراجل آه، رئيس الوزراء البريطاني وبدا ي- يعني بدا يزن عليه لحد ما اقنعه بانه يعمل وطن في احد المستعمرات البريطانيه لليهود الكلام ده كان آه، آه، في تقريبا يعني كان في في سنة 1800 كانت 1800 حاجة و90 فضل الراجل ي- يزن عليه يزن عليه لحد ما وصل لهذه النتيجة سنة 1898 سنة 1898 آه، بيلفور وعدهم بأن يبقى ليهم أرض آه، لليهود ودولة لليهود على أرض فلسطين هم بقى عملوا إيه؟ ادوا كل ولائهم وكل حميتهم لمين؟ لانجلترا خلاص هم وعدوهم ب- ب- بكده فبداوا ي- يمشوا في العالم كله بيؤيدوا انجلترا وبيساعدوها في كل اتجاهاتهم عملوا ايه اقاموا الحرب العالميه الاولى وافسدوا عايزين يحطموا كل القوى اللي بتجاهد انجلترا زي مين زي المانيا وغيرها بقى طبعا من البلاد آه، آه، عاشوا في الارض الفساد في تشيكوسلوفاك- تشيكوسلوفاكيا وفي المانيا وفي في بلاد آه، آه، الاتحاد السوفيتي آه، لو تشوفوا بقى قد ايه اليهود دول افسدوا افسدوا افساد عظيم جدا جدا جدا لدرجه ان الحكام نفسهم ما لقولهمش حل ما لقولهم ما لم يجدوا لهم حلا الا انهم يبيدوهم والكلام ده موجود حتى والله على السنه حكام امريكا نفسهم يعني امريكا انتوا بتشوفوها انها بتساعد اسرائيل لكن جزء من الموضوع ده كره وخوف من اسرائيل لانهم مفسدين معظم الحكام اللي جم كانوا بيقولوا لهم بيقولوا ل- ل- للشعوب الامريكيه بيقولوا لهم يا جماعه خلوا لهم مكان لوحدهم ابعدوهم عن ال- البلاد الاوروبيه نبعد بيهم ب- وبشرهم عن البلاد بتاعتنا هم عايزين يخلوهم في ما- في وطن خاص بيهم بعيدا عن كل ما يمط للشعوب الاوروبيه بصله فالمهم آه، فاليهود طبعا عمالين يقولوا المحارق اللي حصلت لنا في المانيا و- ده كان بسبب عمايلهم كانوا بيقتلوا في الالمان وكانوا بيثيروا الفتن وكانوا بيقلبوا الناس على حكامهم وبيفسدوا الشعوب كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله انا عايز اوريكم بقى الافساد اللي عملوه ده والضرر اللي سببوه لكل دول العالم سواء كان شعوب او حكومات وتعالوا نشوف المحارق اللي حصلت لليهود انتقام الله عز وجل منهم تعالوا نشوف آه، ايه اللي عملوا فيهم الشعب الالماني او الجيش الالماني دي طبعا جزء من من افساد اليهود لل... لالمانيا ده الجيش الالماني طبعا واضح الأطفال في الجيش الألماني يعني حروب متتالية لسنين طويلة أبادت الحرث والنسل لدرجة إن ألمانيا بدأوا يجيبوا أطفال يبقوا جنود ليه؟ شوفوا أدي أدي برلين وأدي المدن الألمانية عمالة تقصف من كل جانب بسبب اليهود عمالين يتدمروا بلاد عمالة ت- شوفوا شوفوا التشابه الكبير بين غزة وبين الشوارع الألمانية في هذا الوقت تخيلوا ألمانيا بلد كبير جداً دول بيحبوا الافساد ولو ما قدروش يفسدوا يدوروا مين اللي يفسد ويشجعوه على الافساد كان في الوقت ده طبعا انجلترا هي اللي بتشج- بيشجعوها على الافساد ادي المانيا وادي الضرب والتكسير اللي حصل فيها الكلام ده في سنه 45 شو وادي المدن افتكروا بالظبط اللي بيحصل وادي آه، الجيوش اللي كانت بتشجعها اسرائيل على افساد واهلاك الجيش الالماني والبلد الالماني وشوفوا ركام وناس مقتولين في الارض ودنيا ب- عماله تحتضر دوله وحضاره عماله تبيد آه، ده اللي عملوه اليهود طبعا الالمان كانوا اقوياء فلما عرفوا ان اليهود هم اللي تسببوا في الموضوع ده انتقموا منهم ما كانوش ضعفاء زي المسلمين دلوقتي ولكن كان ليهم رأي آخر تعالوا نشوف بقى ألمانيا عملت إيه مع إسرائيل أو مع مع اليهود آه علشان نعرف بس إن دول ليس لهم ليس لهم آه يعني دواء إلا الخوف والرعب اليهود في لغة هم بيفهموها وهي لغ- لغة القوة لغة القوة لو أنت أقوى منه هو خاف منك لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله وقال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم تخيل اليهودي بيخاف منك أنت أكتر مما بيخاف من ربنا والعياذ بالله تعالى تعالى بقى شوف لما آه آه الألمان اكتشفوا خيانات اليهود وحربهم ضدهم وإفسادهم في بلادهم تعالوا بقى نشوف إزاي الظلمة بيبتلوا بمن يظلمهم وبمن ي... دول دي المقابر الألمانية لكن تعالوا شوف الألمان هيعملوا إيه في اليهود دي أجسام بني آدمين ميتة وعظام يهود متدمرة وده فرن كان اليهود بيتشووا جواه وادي يهودي بيحضروهم لل- للحرق شوفوا ادي يهود بيموتوا من الجوع او بيموتوا من الغاز أو شوفوا بيجمعوهم يحطوهم في عربيات شوفوا الذل على وجهه ازاي سبحان الله العظيم ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله شوفوا الجوع اللي سلطوه عليهم شوفوا الذل وادي دول بيدفنوا احياء أهو ده انسان اهو بيوضع في حفرة عشان ي- يدفن حيا وادي أجسام متراكمة على بعضها جزاء وفاقا وصدق ابن مسعود لما قال شوفوا أدي سلك بتسحق بيه أجسامهم شوفوا ده بيتربط هو وخمسة معاه بجنازير هيشنقوا بجنزير واحد ركزوا يا إخواني شوفوا أدي بيزنقوا بجنزير شوفوا أدي رؤوس خمسة خمس رؤوس مع بعضهم وأدي أجسام وده بيغ- بيسقى بظهره بمسمار وده طفل بيستنى انا عايزكم ت- بس ت- تشوفوا الذل اللي اللي عليهم اجسام عماله سبحان الله العظيم هم ظلمه وبيهجروا صدق ابن مسعود حين قال ما من ظالم الا ويبتلى بمن يظلمه ادي اجسام وادي قتل وادي جماجم وادي اجسام اليهود بتشحن أقل مما تشحن البهائم والحيوانات شوفوا الجرافة بتجرف أجساد اليهود وادي المشردين المنتظرين القتل شوفوا الجندي الألماني هيجي دلوقتي شوفوا امرأة يهودية هتقبل إيده شوفوا الذل من الخوف والرعب اللي أصابها بقتل آه، شوفوا قد إيه آدي يهودية بتقبل شوفوا الذل هو ده اللي احنا منتظرينه انه يحصل لكن ان شاء الله على ايد المسلمين باذن الله وادي اجسام اجسام ادي يهود دول ظلم دول كانوا من من من من فتره كانوا بيحاربوا هؤلاء الجنود اللي واقفين بيتفرجوا على أج- جثثهم دلوقتي شوفوا يا اخواني قائد الجيش الألماني آه، وادي الجرافات بتجرف أجساد اليهود علشان تحطها في الحفر الجماعية وهو ده اللي بتستغله اليهود دلوقتي عشان يرققوا قلوب الناس عليهم صدق من قال ما من يد إلا يد الله فوقها وما من ظالم إلا سيبلى بظالمه محدش يظلم إلا لازم يجيب له واحد يظلمه لازم سبحان الله العظيم سنة الله في, ق- في كونه أن الله سبحانه وتعالى يع- يملي للظالم قال النبي عليه السلام إن الله لا يملي للظالم انت بتظلم خلاص يظلم تاني بتقتل خلاص اقتل تاني معاك سلطة خد كمان سلطة ها عشان ايه ده كله علشان ياخد زاده الى جهنم ياخد زاد يوديه جهنم وبئس المصير قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أمسكه لم يفلته حتى إذا أمسكه يعني عاق- أخذه بعقوبته لم يفلته عقوبات سبحانه وتعالى رب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد اللي كانوا بيعذبوا بلال ابن رباح في صحراء مكة وكانوا بيحطوا على جسمه دروع الحديد يعني ثياب من حديد ويحطوه في الصحراء يعني فرن فرن رضي الله عنه ايه اللي حصل له نفس الرجل اللي كان بيعمل فيه كده وهو أمية بن خلف هو نفسه اللي قتل بس على ايد مين على ايد بلال برضه ونفس الناس اللي كانت بتعذب الصحابة رضي الله عنهم هم بنفسهم اللي عذبوا أبو جهل أبو جهل كان بيعذب ابن مسعود وكان بيمنعه من قراءة القرآن ولما سمع بيقرأ القرآن ضربه على أذنه خلعها مين اللي, مين اللي قتل أبا جهل اتنين من أولاد المسلمين ولكن سابوا خروج روحه و- وهكذا يقدر العلي القدير سبحانه وتعالى مين اللي حز رأسه و- وقطع راسه آه، كان عبد الله بن مسعود انت ظلمت هذا المسكين المسلم المؤمن اه ربنا سبحانه وتعالى هيسلطوا عليك هيسلطوا عليك وقال تعالى ونوري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وما من ظالم إلا سيبلى بظالم ومعنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك في عمر حضرتك فضيلة الشيخ يا رب اللهم امين ويجرك الله خيرا ان شاء الله على كل آمين.
البرامج الجميله اللي حضرتك بتقدمها لنا أمين آه، لو سمحت هي كانت آه، يعني اختي في الله ما شاء الله نحسبها على خير ولا نذكر على الله احد شافت لحضرتك رؤيا ان شاء الله هحكيها لحضرتك لي أنا آه، شافت ان هي واقفه على قبر يعني قديم القبر دوت من زمان وسند عليه فشافت يعني بصت جوه القبر دوت لقيت حضرتك بسم الله ما شاء الله يعني بلبس حضرتك و... و... والابتسامه وبسم الله ما شاء الله يعني يعني هو القبر ده اساسا قديم وحضرتك لبسك يعني زي ما هو نظيف و... وزي ما حضرتك كده بالظبط فان شاء الله ربنا يا رب يرزقك الشهاده يا رب فضيله الشيخ آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا معنا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ أمين أهلا يا أم خالد ازيك بارك الله فيك وفيكم والله يا شيخ أمين ال ال ال البرنامج النهاردة رائع رائع رائع و- وأنا عايزة ال- الصور دي تتكرر تتكرر عشان ما ينسوش الماضي بتاعهم وإن شاء الله زي ما ال- زي ما الألمان عملوا في اليهود كده إن شاء الله الفلسطينيين والدول العربية هتعمل أكتر من كده كمان لأن ربنا إن شاء الله هينتقم منهم شر انتقام بإذن الله بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا يا أم خالد إيه هو أنا يعني أتمنى أن كل إخواننا والله يعني يدعوا لنا وي... ويسددونا بأقوالهم وبآرائهم وجزاهم الله خيرا معانا أم محمد أهلا يا محمد السلام عليكم معانا يا محمد أهلا وسهلا أستاذ ازيك يا محمد شيخنا؟
السلام عليكم عليك السلام عليكم يا شيخنا ازي حضرتك؟
الحمد لله
عليكم السلام الله يبارك في عمر حضرتك انا بحبك في الله جدا والله أحبك الله
آه ممكن بعد اذن حضرتك بس رقم الموبايل بتاعك هاخده من الكنترول حاضر حاضر آه، انا عايزكم بس ت- يعني برضو قبل ما نخرج من من الحلقه آه، انتوا عارفين بقى اليهود عملوا ايه في المناظر اللي انتوا بتشوفوها دي هو كل اللي اتقتل في اليهود مش كتير زي ما هم بيقولوا يعني 4 مليون وكلام من ده هو هتلر قتل نص اليهود بس في العالم قال قال ايه والراجل ده كان حكيم قال قتلت نصف اليهود وتركت لكم النصف الاخر لتعلموا لما قتلت النصف الاول هل انا أم- اليهود لما عملوا كده انا قتلت النص اللي اللي قدرت عليه اللي عندي وسبت لكم النص الثاني عشان تعرفوا آه، انا ليه قتلت النص الاول واحنا طبعا عمالين نعرف اهو وعمالين نشوف آه، انا كنت قرات طبعا يعني احد المقالات في احد الجرايد بيقول ال- الكاتب بيقول انه راح المانيا فهو ماشي كده لقى يفط مكتوب عليها زيارات سياحيه مجانا قال والاوروبيين يحبوا قوي كلمه مجانا دي لقيت الناس ماشيه بتركب اتوبيسات رايحين فين يا جماعه قالوا رايحين بلد اسمها ايخن في في المانيا قال ركبت معاهم ومشيت آه، مكان يعني بعيد نزلنا آه، دخلونا فين دخلونا قال بيقول دخلونا في المكان اللي كانوا بيتحرقوا فيه اليهود والافران المدوره اللي انتم شفتوها دي دلوقتي وفي كذا نوع من انواع الافران كانوا بيتحرقوا فيه اليهود بالطريقه دي و- وبعض وطبعا الافلام التسجيليه زي دي او غيرها بي بي على طول بي بيعرضوها ليل ونهار والناس تيجي تتفرج على الافلام وتشوف الاماكن الاثريه بتاعت هتلر دي جوه مكان جوه آه، البلد اللي اسمها ايخن دي آه، كان معمول فيه المحرقه دي هل تتخيلوا مين اللي بيعمل الرحلات دي مجانا عشان يفرج الناس على هذه المحارق ويوريهم الاماكن الاثريه دي المخلفات بتاعه الحروب العالميه انهم اليهود هم اليهود هم اللي بياخدوا الناس وبيروحوا يفرجوهم على الاماكن دي مجانا يفضل ال- ال- الناس قاعده طبعا شايفين المحارق واللي بيحصل هي حاجه وانتهت لكن هم بيجددوها وعاملين لها عيد عيد جاي بعد آه، قليل جدا من الوقت ايام قليله اسمه آه، عيد المحرقه بيوقفوا فيه امام شعوب العالم اللي حصل لهم عشان يفضلوا دايما الناس تصع... يصعبوا على الناس والناس دايما آه، طيب اتفرجوا هم على ال- ال- الاثريات والمحارق والكلام ده واتفرجوا على الافلام وهم طالعين الناس وهم طالعين ايه ال- إيه بقى اللي مستنيهم شباب وبنات ماسكين صناديق اتبرعوا لليهود ما معكش فلوس يبقى بالشيك اكتب شيك لليهود اتبرع لليهود عشان اليهود مساكين وغلابه وهم بالطريقه دي بيستدروا عطف العالم بي بي- بسبب بيوريهم كده ده كله تخيلوا أ- أ- اقاموا الدنيا ولم يقعدوها عشان المحارقه عشان يفضلوا يبتزوا الناس سياسيا وماليا طوال طول العمر بيحبوا الفلوس يعني يعني يروى يعني من الحاجات اللي بتروى عن اليهود ان واحد يهودي جايب ابنه وكانوا كان الاب بيتحرى ان افتتاح السوبر ماركتات الجديده لان بيبقى فيها حاجات مجانا آه، هدايا وحاجات مجانا كل ما يلاقي سوبر ماركت فاتح جديد ياخد ابنه ويدخل ي- ياخد من ال- من المحل فالمهم وهو داخل وصى الولد قال له اي حاجه تيجي قدامك خدها اي حاجه تيجي قدامك حط في جيبك وخد المهم هم ماشيين آه، الراجل البقال آه، قابلهم اهلا وسهلا افتتاح جديد بيوريهم البضاعه فبيوري له بقى الفستق بيقول له خد آه، الراجل بيقول له خد بيقول للولد خد قال له لا قال له خد قال له لا قال له ليه قال له بابا قال لي ما تاخدش حاجه من حد بيكذب فابوه طبعا واقف زعلان جدا ه- يعني هيتجنن فقال له طب ابوه بقى بيقول له خد قال له لا انا مش هاخد يا بابا لو هو هيديني هاخد لو هو مش هيديني انا مش هاخد فالراجل قال له كده طيب راح الراجل كابش له فستق وحط في ايده راح ملا جيوبه وحط في- في بعد ما طلعوا الاب بيقول له ايه يا ولد ده انا قلت لك ما تاخدش منه ده اذا كنت انا موصيك انك تاخد كل حاجه قال له يا بابا اهدى بس انا هفهمك انا لو كنت خدت ايديا صغيره كنت هاخد شويه صغيرين لكن انا خليته ياخد يديني بايده ايده كبيره فلما اداني شوف اداني قد ايه قال له انت لما كنتش قلت كده كنت شكيت الك- انك انت من اصل يهودي فاليهود اليهود لا ليه فكر ها ولا تجدنهم احرص الناس على حياه بيحب الحياه جدا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر هو عايش طول عمره دنيا فقط مفيش اخره عنده حتى الاخره هو نا- ناوي يدخل فيها النار هو عايز يدخل النار في الاخره م- مش موضوع عايز هو عقيدته بتقول له انك انت داخل النار وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هم متصورين أنه بعد القتل والتذبيح والت- و- و- والسرقات والإفساد وكل ده هيدخلوا النار يقعدوا 40 يوم فقط 40 يوم فقط وبعدها على الجنة هم متخيلين كده سبحان الله العظيم تخيل واحد نفسيته أنه كده كده داخل النار هيعمل إيه بقى مم؟ فشوف وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده فيا إخواني آدي أفعال اليهود وآدي نفسية اليهود وآدي ظلمهم وشفتوا النتيجة على فكرة ده كل فترة ربنا يبعث عليهم من يعذبهم زي ما شفتوا كده أو أكتر ها ال- صلاح الدين الايوبي عمل فيهم كده عمر بن الخطاب عمل كده النبي عليه عمل كده وهكذا طبعا و- فرق كبير جدا بين حروب المسلمين وحروب الكفره زي هتلر وغيره ولكن واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب احنا منتظرين الحرب الاخيره الفاصله بيننا وبين اليهود اسال الله سبحانه وتعالى ان يعجل بنصر الإسلام والمسلمين ويقر أعيننا ب- بالتمكين لدينه سبحانه وتعالى آه، يمكن للمسلمين تمكينا يعز فيه أهل طاعته و- ويهدى فيه أهل معصيته والله العظيم بنتمنى الخير لكل الناس والله حتى اليهود لو أسلموا لا يكونن إخواننا ولا يكونن إخواننا ولكن سبحان الله العظيم هكذا تجري سنن الله في أرضه ليتخذ منكم شهداء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وإلى حلقة قادمة إن شاء الله عز وجل من اللؤلؤ والمرجان وحلقات كما تعودنا بإذن الله عز وجل من أول مرة القادمة كلها رقة وعذوبة عن أسماء الله وصفاته أسأل الله سبحانه وتعالى أن ألقاكم وأنتم في خير حال وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ي- يبارك في أهل غزة وفي صمودهم وفي صبرهم وفي جهادهم وأن يتولى أمرهم ويصلح شأنهم ويشفي مرضاهم ويرحم موتاهم ويداوي جرحاهم ويصبر مبتلاهم آه، وطبعا مش هوصيكم التبرعات يا اخواني والمساعدات لاهل غزه بكل ما اوتيتم من علم او مال او مساعدات ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيكم بالحب التقيت بكم وبالشوق انتظركم الى حلقه قادمه من لؤلؤ المرجان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبك لصفات الرحمن